السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى رواء ابن القيم وهذه الحلقة الأولى من العام الهجري الجديد 1441 أم فاضلة استبشرت بالعام الجديد خيرا اعتبرته فرصة لتحول حال الأسرة قررت أن تصنع الحلوى صنعت كيكة تورتة وكتبت عليها 1441 صنعت بسبوسة وكتبت عليها بالمكسرات 1441 أرسلت الأولاد لشراء الزينة وكتبت عليها العام رقم العام الجديد 1441 ولما جاء المساء جمعت الأطفال ورب الأسرة وقالت هذه فرصتنا لنبدأ عاما جديدا سعيدا تعالوا نبدأ العام الجديد بقلب جديد تعالوا نتوب من ذنوب الأسرة قالت للأولاد نفسي مضربكوش تاني خلاص بدأنا سنة جديدة عايزين السنة الجديدة دي لا نضربكم ولا انتوا تضربوا بعض نفسي ما تضربوش بعض نفسي يبقى البيت فيه حب ومودة وألفة ومعاونة على الطاعة مش عايزين الولد الكبير ده يسمع أغاني مش عايزين البنت دي تسهر على التليفون مش عايزين الولد الصغير ده يعمل شقاوة وما يحترمش الكبار مش عايزين البنت الصغيرة دي تشخبط على الحيطان مش عايزين الأب ده يسهر على القهوة عايزين كلنا نبقى أسرة جديدة وننتهز من العام الجديد فرصة جديدة جميلة نبدأ بيها العام الجديد وأنا عملت لكم بسبوسة وكتبت عليها السنة الجديدة وعملت تورتاية جميلة وكتبت عليها اسم العام الجديد وعلقت زينة زي ما انتم شايفين وعلقناها بايدينا وكتبنا عليها 1441 يلا اروح اجيب التورتاية بقى يلا يا ماما روح هات التورتاية دخلت المطبخ ورجعت لقيت الولاد مقطعين بعضهم من الضرب وهي في المطبخ بتجيب البسبوسة سمعت الاولاد عمالين يزعقوا مع بعض رجعت لقيتهم بيشدوا من بعض وبيضربوا بعض وبيتخانقوا على لعبة وبيعملوا الله مش احنا اتفقنا ان السنة الجديدة هنبقى ده احنا لسه ما اتفقناش ده احنا لسه ما مضيناش العقد ده احنا لسه ما كلناش البسبوسة ما كلناش التورتاية بتاعت السنة الجديدة ده الزينة انتم معلقينها بايديكم لسه ما يعني ما, ما فرحناش بيها ايه الحكاية الحكاية ان التغيير مش بالزينة التغيير مش بالحفلة التغيير مش بالأكلة التغيير الحقيقي بالتوبة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما جوه جوه جوه ما بأنفسهم الإشكال جوه معقول واحد عيان لو طبقنا في إيده فلوس هيخف واحد بيشتكي من مشكلة زوجية لو قلنا له اتفرج على أغنية هيخف واحد مبتلى بابتلاء شديد لو قلنا له نكتة هيخف لا يبقى المطلوب في السنة الجديدة ايه نفتح المصحف نشوف مش هو مالك الملك رب العالمين رب الأيام والسنين هو اللي قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير مش هو ربنا سبحانه وتعالى اللي قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين مش هو سبحانه وتعالى اللي قال أفرأيت إن متعناهم سنين مش السنين والأيام والعمر مكتوب في القرآن مش المناسبة مناسبة الهجرة دي الهجرة اللي سيدنا عمر العبقري الملهم الفز هو اللي اختار ان تقويمنا الاسلامي ده يكون بدلالة الهجرة اختار ان سنة واحد تبقى هي سنة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وان العدد عدد السنين في التقويم الاسلامي تبدأ باول هلال بعد حجة النبي عليه الصلاة والسلام او بعد ذي الحجة فهو اللي اختار فهو اللي اختار عمر رضي الله عنه وارضاه ان واحد يبقى المحرم وهو اللي اختار رضي الله عنه وارضاه ان عام واحد ده يكون العام اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هاجر فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبقى الهجرة والتحول والانطلاق ده متعلق بتقويمنا يبقى المطلوب مش مجرد ان احنا نعلق زينة ونكتب التورتاية المطلوب ايه المطلوب هجرة هجرة حقيقية ابن القيم عليه رحمة الله له كتاب له مصنف له مؤلف له رسالة اسمها زاد المهاجر إلى الله ألخصها لحضراتكم من مشيئة الله في هذه الحفلة في هذه الحلقة ولكن فقط جددوا النية فبالإخلاص المجلس يحلو وعلى سيد النبيين صلوا
على سيد النبينا صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين وبروائع ابن القيم تغنوا وذوقوا الأنس واليقين واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحنين
الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر أما بعد فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى الروعة التاسعة والسبعين بعد المئة من روائع ابن القيم يعني 179 حلقة ما ينفعش تبقى كل اللي انت شفته حلقتين ثلاثة انا عارف ان انت جاي من حلقتين ثلاثة لا لازم تشوف اللي فات كله لازم تقلب اللي فات كله وجزاهم الله خير مسؤولي ال- التواصل الاجتماعي على في قناة الرحمة جمعوا حلقات روائع من القيم كلها في قائمة واحدة أرسلها لحضراتكم اليوم بمشيئة الله رابط واحد في المية وتمانين حلقة إن شاء الله عز وجل أو قائمة بالمية وتمانين رابط لكل الحلقات من حلقات رؤية من القيم الماضية عايزك تشغلها على طول عايزك وانت ماشي في العربية تشغلها عايزك وانت راكب مواصلة تحطها في ودانك عايز حضر... عايز حضرتك وانت في المطبخ تسيبيها تسيبيها شغالة وانت قاعدة تسيبيها شغالة اسمعوا اللي فات كله علشان نبقى مرتبطين اكتر ببعض ونبقى متعاونين أو ويبقى الفكرة بينا واضحة ونبقى على موجة واحدة مع بعض ال- الاشتراك على قوائم الدعوية عبر رقم واتساب 011 23 600 600 وبعتذر طبعا اللي انتظروا مقطع والدنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان مقطع الصوت اللي وعدت بيه هو الحقيقة محتاج تدخل آه، آه، من فريق المونتاج علشان الصوت يبقى أوضح لأنها النوادر لأنها النوادر اللي جاية مقتطعة من صلوات الشيخ إن شاء الله عز وجل توصلكم خلال هذا الأسبوع وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح من أغرب الرسائل التي وصلتني آه الذين يطلبون مواساة الإخوة والأخوات السوريين والسوريات في آه، مهاجرهم في الأوطان التي هاجروا إليها وبعض الأوطان يعانون فيها أنا أحمل لكم هم بعض السوريين الذين يشكون من انتقالهم إلى بعض المحافظات داخل سوريا برضو يقول ادعي لنا نروح وطننا ادعي لنا نروح عايزين نروح قال لا ما انت في سوريا لا بس هو كان قاعد في البلد دي وبعدين راح بلد تانية جنبها فبيعاني فيها بتعاني ليه هنا الاشكال علشان كده انا عايز كلنا نفهم الهجرة كلنا نفهم الهجرة لما نفهم الهجرة المهاجر بيرتاح المهاجر بيجد قال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة فلو نويت لو عدلت النية لو حضرتك عدلت النية ان انت مش هربت علشان كسروا البيت مش هربت علشان آه، بت- بتهرب من القتلة لا انوي ان انت مهاجر الى الله والى رسوله لما ننوي النية دي احنا من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد شفتوا يا اصدقائي كل بقى المتابعين يفهموا الحتة دي عايز كلنا دلوقتي نفهم الموضوع ده اللي يهاجر يهاجر بحق الى ربه اللي يسيب حاجة ما يسيبهاش علشان الظروف خليته يسيبها انو ان انت سايبها لله ومن كرم ربنا ان ينفع تعدل نيتك قال ابن القيم عليه رحمة الله فصل في الهجرة إلى الله ورسوله هو ده أنت مهاجر إلى الله وخلي بالكم الهجرة كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله في ز- كتاب الرسالة التبوكية أو زاد المهاجر إلى الله يقول أن الهجرة هجرتان هجرة بالبدن وهجرة بالقلب وهجرة القلب هي المقصودة ها هنا في الكتاب وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل وهجرة الجسد تابعة لها انوي ان انت ما كنتش عارف تعبد ربنا في المكان ده فسبته علشان تعرف تعبد ربنا في مكان تاني واضح علشان كده بقى كلنا لازم نهاجر بقلوبنا لازم كلنا يجمعنا الوصف ده ومن كرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن عظمة هذه الشريعة أن لفظة الهجرة رزقها الله عز وجل ووسع مسماها لكثير من الأمة لازم نعرف الحديث المشهور قول نبينا عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه لازم نفهم الحديث ده نزل امتى الحديث ده الرسول قاله امتى الحديث ده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قاله في أواخر في أواخر حياته الشريفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولما سيدنا محمد يقول حاجة في أواخر الحياة يعني بعد ما ظهر بين المهاجرين والأنصار اللي هم كل قوام الإسلام كل قوام المسلمين المهاجرين والأنصار والمسلمين الجدد اللي جايين من بلاد تانية لما ظهر فضل المهاجرين على الأنصار وعلى من سواهم قال عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه يعني يعني هذا المسمى ممكن انت تتسمى بيه ممكن انت تتسمي بيه يوم ما لبست النقاب بقيتي مهاجرة يوم ما بطلت سجاير بقيت انت مهاجر يوم ما عفيت لحيتك بقيت مهاجر مهاجر علشان كده انا بكلم حبايبي بقى اللي بيسمعوني وانا ما كنتش ع- ما كنتش متخيل مين اللي بيشاهد كنتش متخيل مين اللي بيشوفني وكنت لما اقعد مع استاذنا الكبير استاذ محمود حسان ربنا يحفظه ويكرمه ويقول لي ان اقل مشاهده في لحظه على قناه الرحمه بتوصل 8 مليون مشاهد كان الكلام مش مش قادر اتصوره فلما اجي لحضراتكم دلوقتي تزفني مكالمات من كل بلاد العالم آه، الله يكرمك قول كذا النهارده الله يكرمك ما تنساش تنبه عن كذا الله ولما على اعتاب مدينه الانتاج الاعلامي وانا داخل دلوقتي واحد اتصل بيا يقول لي صوته صعيدي بيقول لي يا شيخ حلقتك الليله قلت له ايوه ان شاء الله قال لي بالله عليك ما تكلمنا عن التوبه كلمنا عن التوبه كلمك عن التوبه يا رب توب علينا يا رب حاضر وهي اخر مكالمه دي قبل ما ادخل الاستوديو هي اخر مكالمه دي اللي بتعد الحلقه كلها يا رب توب علينا توبه ترضيك يا رب عايزين نتوب ونيجي لربنا عايزين نهاجر إلى الله عز وجل ابن القيم عليه رحمة الله يقول في هذا الكتاب يقول فتفطن إلى هذا السر العجيب في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أعوذ بك منك وفي قول عليه الصلاة والسلام في أذكار النوم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك قال فتفطن إلى هذا السر العجيب فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلتل ويلتجأ منه إليه إلا هو سبحانه إزاي حد يهرب من حد ليه لنفس الحد حد يستعيذ من حد بنفس الحد حد يل- يلتجئ من حد لنفس الحد سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد رباه أتيت وقد أرهقني ذنبي قد هالني خطر الخطايا عندي ذنب يتلوه ثان وثالث عنق حنى صار الأسى كالعقد فارحم دموعا قد أضاءت خدي أنت الكريم المرتجى يا بدي الخير منك جميعه والجرم عندي أنت الرحيم القائل علم عبدي أسلم عبدي جاءني عبدي ربنا كريم ربنا كريم اهربوا هاجروا هاجروا إليه قرار الالتزام يسهل على من يفهمه من عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل انا ان شاء الله عز وجل اقابلكم قريب جدا مش عايز اوعدكم بالحلقه القادمه ولكن قريب جدا اقابلكم في حلقه مع اخويا الحبيب الدكتور محمد العجمي ربنا يحفظه ويكرمه آه، اللي كان جاي النهارده حلقه الليله حتى تلاقوني كده مش على بعضي عشان ناقص حته صاحبي كان هيطلع معايا وما جاش بسبب انشغاله برعاية والده شفاه الله وعافاه نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يلبسه العافية وأن يمسحه بيمين الشفاء قولوا أمين عشان أنتوا دعائكم إن شاء الله مستجاب ونطلع أنا وهو في حلقة بقى يكون موضوعها المسلم الحق المهاجر الحق اللي ساب كل حاجة وراح لربنا سبحانه وتعالى أنا دبستك يا دكتور عجمي بقى على الهوا عشان تيجي يلا ربنا يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما يا رب والحقيقة أنا مشغول جدا جدا ببركات أمنا الفاضلة وأم شيخنا فضل الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي توفاها الله عز وجل هذا الأسبوع وأنا واثق إن أنتوا بتحبوا الشيخ وإذا بس جبت اسمه في الحلقة خلاص الحلقة دي بقت حلوة خلاص الحلقة دي كده أنا الحمد لله ربنا رضانا النهاردة إذا بس ذكرت اسمه في مقطع في خطبة خلاص كده ربنا رضانا الحمد لله والشكر لله يرفع خسيسة آه، عمرو ذكر الصالحين أما أم الشيخ فإنني أحمل لكم بعض الحكايات التي لا ترونها إلا في سير أعلام النبلاء من أم فاضلة تسعينية كانت تواظب على طاعات الشباب يلي عمرك بيجري يا خسارة عمرك لو ما كانش في طاعة الله يلي عمرك بيجري يا خسارة عمرك لو ما فيش في حياتك إنسان تصلح به الحياة إن شاء الله أنا هخلي بقى حكايات آه، الأم الفاضلة دي في نهاية الحلقة عشان تقعدوا معايا بقى محدش يهرب خصوصا بعد الفاصل اللي قرب اهو ف عايز اقول مؤقتا دلوقتي اقول لازم يكون في حياتك انسان يكون سبب خير ليك لما يظهر في حياتك انسان ربنا يجعله سبب خير ليك امسك فيه وما تسيبهوش بس خلي بالك لازم تميز بين الخير والفتنه لازم تميز بين الخير والفتنة لازم تميزي بين الخير والفتنة علشان في ناس ظاهرهم كويس وباطنهم مش كويس او ظاهره كويس وباطنه كويس لكن حظك انت منه او حظك انت منه هيكون الفتنة عشان كده تهربي منه تهاجري منه هاجري هاجري والهجرة بقى خلاص الصحابة هم مهاجرين سابوا آه، تليفوناتهم صحابهم مهاجرين بعتوا رسالة وداع ما تبقاش هجرة الهجرة يعني ايه الله يكرمك احنا مش عايزين الشريحة ترميها في البحر احنا عايزينك ترمي الب- التليفون بصور وبعجر وببجر وكده في البحر ينوبك ثواب الله يكرمك ينوبك ثواب في الأمة كلها احنا مش عايزينك تنزلي صورة الوداع على انستجرام مش عايزينك تعملي مقطع الوداع على تيك توك الله يسترك يا شيخة ارمي التليفون ده وطوحيه بذنوبه كده يمكن يمكن ربنا يكرمك و و و و- ويقبلك ويقبل توبتك هجري هجري إلى الله سبحانه وتعالى قال ابن القيم رحمه الله فإنه ليس أحد يفر منه يستعاذ منه يلتجأ منه إليه إلا إلا الله عز وجل فالفار والمستوع والمستعيذ فار مما أوجده قدر الله ومشيئته وخلقه إلى فر إلى إيه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه مش قادر أفكر في حد غيرك مش قادر أفكر في حد غيره بشوفه في كل حاجة قدامي مش عارف أهرب منه لا عايزك تقولي كده عن ربنا كل شيء بيفكرني بيك يا رب كل شيء بشوفه بيفكرني اني اتوب كل ما ابص هنا ابص هنا الاقي ربي احس بربي هو ده هي دي التوبة بقى وهو ده القلب النظيف الطاهر المهاجر قلوب مهاجرة القلوب المهاجرة التي تقطع كل شيء هجرت كل شيء إلا رضا مولاه جل جلاله هسيبكم فاصل قصير تقولوا فيه بصوا بقى خدوا الواجب ده الله يكرمكم و- و- في ال في العشرين في الست سواء في الست دقائق دول عايزكم تقولوها 40 50 مرة ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات أعد عليك واحتسبها عند الله أن من استغفر المؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة هتقول ايه دلوقتي رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات الخمس دقايق بتوع الاعلانات دول ونتقابل تاني ان شاء الله أهلا بكم طيب الله أوقاتكم بذكره اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اغفر لي ولوالدي المؤمنين والمؤمنات اللي قعد الثلاث اربع دقايق دول يقول رب اغفر لي ولوالدي المؤمنين والمؤمنات مش هيعرف يبطلها بقى هيستحلاها لان انت مش متخيل انك بكلمه في جمله بتاخد مليار حسنه بتاخد مليارات الحسنات بعدد المسلمين والمسلمات مش كده ولا ايه ربنا يرزقنا لكم الاخلاص في القول والعمل الهجره والمهاجرون وزاد المهاجر إلى الله عز وجل قبل الفاصل ذكرت لحضراتكم قول ابن القيم عليه رحمه الله في كتاب زاد المهاجر إلى الله أن حقيقة الهجرة وسرها في الفرار أنهم هربوا ولكنه هرب من ماذا إلى ماذا هنا بقى نجري على منزلة الفرار في آه، منازل السائرين ونشوف ابن القيم عليه رحمه الله قال إيه في مدارج السالكين في منزلة الفرار قال ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفرار قال الله تعالى ففروا إلى الله وحقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء وهو نوعان فرار السعداء وفرار الأشقياء إلى أن ذكر قول آه، صاحب المنازل عليه رحمة الله هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل وهو على ثلاث درجات فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح عشر مصطلحات متنطورين في فقرة من ثلاث سطور عايزين برنامج 30 حلقة كل كلمة لوحدها كده عايزة تتحاش لوحدها والله الواحد اللهم إنا نسألك العلم النافع يا رب بس أتمنى من قلبي إن إحنا نهاجر إن إحنا نسمع ونعمل ساعد نفسك بقى ها عايزين الحلقة دي تكون حلقة القرار المصيري الحلقة دي حلقة آه، ال ال ال الغريق في الذنب اللي عايز يتوب منه الحلقة دي حلقة المعلقة بحاجة حرام وعايز يتوب منها الحلقة دي حلقة اللي قدامه اختيار هيسعده وخايف ياخد الخ- الاختيار ده يلا انوي معايا الفرار إلى الله سبحانه وتعالى قال هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل كل البشر دول لم يكونوا كل الخلق ده لم يكن أما الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء مين قبل ربنا لا أحد علشان كده خلي خوفك منه خلي مهربك إليه سبحانه وتعالى لأن مفيش حد قبله كل اللي انت خايف منهم الله فوقهم والله قبلهم وهم لا يملكون لا يملكون لك أذى ولا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بالله عليك بالله عليك اختار ربنا اختار ربنا بس لأن هو الأول اختار ربنا بس لأن أنت مالكش غيره اختار ربنا علشان هو الذي بيده كل شيء اختار ربنا لأن هو سبحانه وتعالى الذي يقربك منه اختار ربنا علشان هو اللي جمعنا دلوقتي اهو هو اللي جمعنا عشان اقول لك اختاره يا ما عصيت ربنا وقابلك يا ما عصيت ربنا وأدناك يا ما عصيت ربنا وسترك يا ما عصيت ربنا وما فضحكش يا ما عصيت ربنا وسهل لك الطاعة وسهل لك التوبة غريب غريبة المعاملة دي معاملة كريم كريم رحيم لا تضره الذنوب علشان كده لا يهلك على الله إلا هالك مفيش حد يضيع وهو بيعامل ربنا لأن هو أكرم مما تتخيل سبحانه وتعالى مجيب قريب واسع ذو الفضل جل جلاله سبحانه وبحمده الذي يعامله يعامله يربح ولا يخسر لأنه سبحانه هو جل جلاله الأحد الذي يعاملك لأجلك كل الذين يعاملونك يعاملونك لمصلحة لهم فيك إلا الله هو الذي يعاملك لأجلك علشان كده بقى حتى برك لزوجك حتى إسعادك لزوجك وحرصك على قرة عينه صلحي نيتك مش علشان ما يتجوزش تاني مش علشان يحبك أكتر حتى برك لوالدك برك لوالدتك مش علشان مش علشان آه، يحظوك ويخصك بالهدايا والعطايا ولما يكون في حد في الأسرة بقى سبب خير ليك خليه أنتيمك خليه هو ده صاحبك خليه ده قرة عينك بعض الدعاء الأفاضل عشان ما يزعلش من ذكره بعض الدعاء الأفاضل قبل موت والدته كان يبره كان يبرها في النهار يحلى بالنهار يقضي اليوم كله في برها فإذا أمسى ترك البيت هي في ضيافة أخته وزوجها فهو يروح يقضي النهار كله في خدمة أمه وفي برها فإذا جن الليل فعش بيت بقى خلاص كتير كده فيروح ينام في بيته ففي يوم وهو خارج من البيت من عند أمه رفع إيديه وقال يا رب يلا خمنوا الدعوة خمنوا الدعاء يلا واحد خارج من عند أمه وأمه تعبانة جدا ومحتاجة رعاية خارج من عندها هيقول إيه لو حل لو حلو هيقول يا رب اشفيها صح ولو وحش هيقول يا رب اجعل لنا مخرج بقى لو وحش وقلبه قاسي هيتمنى موتها لو بار وجميل وكويس يقول يا رب اشفيها صح لكن الراجل الطيب ده العبد الصالح ده كان خارج من عند أمه وقف على أعتاب باب بيت أمه وقال يا رب يا رب كما وفقتني لخدمتها في النهار فزدني وأكرمني بخدمتها في الليل وبعدين معانا وبعدين معانا بقى وبعدين معانا بقى احنا هنفضل مش فاهمين لحد امتى احنا هنفضل مش فاهمين ايه ال- ايه الممتع وايه اللي مش ممتع لحد امتى لحد امتى هنبقى مش فاهمين ايه اللي فيه سعادتنا ايه اللذيذ يا نهار ابيض احنا مش عارفين ندوق الحاجه الحلوه ونعرف ان هي دي الحلوه اللي عايزين نستحلاها وتدوم مش عارفين لحد دلوقتي نعرف متعه الحياه ادي شهر الله المحرم جه بيقول لك صوم كل الشهر صوم الشهر كله علشان النهارده ما دقتش تدوق بكره النهارده ما دقتش تدوق بكره الشيخ الفاضل ده وقف على باب بيت امه رفع ايديه وقال يا رب يا رب انت وفقتني لخدمتها بالنهار وانا طمعان يا رب في المزيد اكمل يا رب الليل كمان يا رب اديني الليل كمان يا رب يلي عندك اب بر وبوس ايده ورجله يلي عندك ام بوس ايديها ورجليها يا حازم بوس رجل ابي صباع صباع بر ابوك اضحك في وشه اكرمه انزله منزلة باب الجنة حد يبص لباب الجنة كده حد ي- يكلم باب الجنة كده حد يحط السماعة وهو بيكلم باب الجنة كده حد يرد على باب الجنة كده ده باب الجنة س- غير اسم ابوك على التليفون سمي اسم ابوك على التليفون باب الجنة عشان كل ما يتصل بيك تعرف انت بتكلم مين علشان كل ما تشوفه في حياتك ادخل ادخل اترمي في حضنه ده باب الجنة وسبحان الله بعد دعاء الشيخ اختار الله عز وجل ان ارحامه اللي كانوا بيستضيفوا والدته يسافروا في زيارة لبلد عربي ثلاث شهور وكانت هذه الثلاثة أشهر هي آخر ثلاثة أشهر في حياة أمه فكانت غنيمة الشيخ غنيمة الشيخ إيه؟ آخر ثلاث شهور في حياة أمه يبقى هو معاها الليل والنهار النهار والليل اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل من كل بر وأبر البر بر الوالدين أهو دي الغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار علشان كده يا حبايبي اللي في حياته حد صالح يخليه غنيمته ويخليه صاحبه ويخليه انتيمه يخليه قصة حياته اللهم ارزقنا من حسن الخاتمة أختي نجلاء الله يرحمها ويحسن إليها دي الأخت الوسطى غير أختي أميمة اللي كلمتكم عنها الله يرحمها ويحسن إليها أنا فاضل لي أخت واحدة دلوقتي دعوا لي ربنا يخليها لي وي- ويديها الصحة ويشفيها ويعافيها أختي فاطمة عايز أقول إيه نجلاء الله يرحمها ويحسن إليها كانت جريئة جدا في إنها تقول للي بيغتاب في المجلس أنت بتغتاب أنت اغتبتيها من فضلك ما تكملش غيبة وقفي الغيبة حالا هو ده هجرة هجرة ترد على التليفون أقسم بالله أنا أخوها ترد على التليفون كان زمان كان تليفون أرضي أتصل بيها هي ترد أقول لو سمحت اديني أختي مش ده رقم أختي تقول لي أنا نجلاء بس هي بترد على الأرقام الغريبة إزاي السلام عليكم هجرة فين أنوستك أنوستي هجرت بتاعت, بتاعت زوجي لوحده فين وشك الجميل ليه درتيه بالنقاب وشي هاجر ما يشوفوش الا زوجي وارحامي واللي ربنا اذن لي ان هم يشوفوه فين طولك وعرضك و- واللعب والجمال ورحلة ركوب العجل والسباحة والشواطئ و فين راحت انا هاجرت يا اما ربنا ينزلني في شاطئ ما فيهوش معاصي يا اما آه، يرضيني شاطئ الجنة ما اهل الجنة مش هيتزاوروا في بيوت بعض يعني ما في يعني مش هيجي لك واحد اذا دخلت الجنه يا رب ارزقنا الجنه مش جوزك مش هيقول لك الله يكرمك حضري عشاء عندنا ضيوف النهارده لا ولا هيقول لك البسي حاجه احسن في ناس داخلين لا انت هتلبسي اللي انت عايزاه وتتنططي في الحدائق وال والجناين و وال وعلى كورنيش الانهار وعلى ضفاف البحار اللي انت تملكيها بتاعتك في قصورك قصورك مطلة على أنهار بتاعتك هي بأنهارها ببحرها بتاعتك انت مش يقول لك ما ممنوع دخول المنتقبات الشاطئ ممنوع دخول المحجبات الشاطئ يا عم غور بالشاطئ بتاعك ده الله لا يبارك لك والله يبارك للصالحين بس الله يهديهم ويهدينا عايز اقول ان اللي هيتقي الله ويهاجر ربنا هيرزقه اللذة والمتعة في اخر ايام اختي نجلاء الله يرحمها ويحسن اليها قلت اعمل لها قلت اخدها معايا الحج وعملت المستحيل عشان تطلع معايا الحج وكانت صحتها ما تسمحش والعلماء بيرخصوا لنوع واحد من الناس ان يحج عنه وهو اللي لا يستقيم على الراحلة اللي لو قعد على الكرسي يقع ما ينفعش حتى ناخده على كرسي متحرك فكانت راقدة على طول وتعبانة ومش قادرة ما ينفعش تروح الحج استفتيت العلماء والمشايخ وخدت قرار ان انا احج عنها وبالفعل لبيت عنها وبشرتها بالبشرة دي وفرحت جدا خارجة داخلة من جلسات الكيماوي ابشرها واكلمها بالتليفون واقول لها انا النهارده عملت كذا انت النهارده بتطوفي يا نجله وهي فرحانه وتحكي للناس اللي حواليها في اوسط رحله الحج بدات تاخدها غيبوبات كتير وكلموني الدكاتره من هناك وقالوا لي انها في اخر ساعات عمرها الله يرحمها ويحسن اليها فكنت اكلمها في التليفون اقول لها يا حبيبتي الدكاتره دول كدابين طول العمر ليكي طولة العمر ليكي انت باقيه ان شاء الله لسه هنحج تو- سنه تاني 100 سنه تاني هنحج سوا وهتيجي معايا كانت تقول لي ان شاء الله يا اخويا ان شاء الله يا حبيبي وتقول لي ارفع صوتك بالتلبيه والله العظيم تقول لي ارفع صوتك بالتلبيه فكنت ارفع صوتي وانوي ان هي اللي رفع صوتها بالتلبيه ومضت ايام الحج ووصلنا المنى وكنت وانا رايح الجمرات اقول لها يا نوجة احنا بنرمي الجمرات سوا اهو احنا بنرمي ال- إح... انت دلوقتي بترجمي الشيطان انت بترجمي الشيطان دلوقتي فتقول لي ايوه ارجمه ايوه ارميه وتروح في الغيبوبة في يوم وهي في الغيبوبة قالت لاخواتي يا خبر ابيض هي وهي نايمة هي في الغيبوبة مش موجودة مع الناس قالت لهم يا خبر ايه المطر ده كله ايه الامطار دي كلها ايه المطره دي كلها فما بقوش فاهمين هي بتقول ايه فبعد ساعات فتحوا التلفزيون وجدوا ان مكه المكرمه تحت امطار شديده جدا والحجيج فرحانين ومستبشرين بالامطار الله يرحمها ويحسن اليها مرت ايام الحج وانا بطوف وداع بكلمهم قالوا لي مش هينفع تكلمها دلوقتي وانا في الطريق لمصر وراكب وسيلة مواصلات للمطار في استراحة من الاستراحات وبعد صلاة العشاء كلموني قالوا لي ان نجلاء الله يرحمها توفاها الله وماتت ماتت بعد طواف الوداع حجت وهي بتموت الله يرحمها ويحسن اليها الدرس اتصاحبوا صاحب انت واختك صاحب انت واخوكي احنا في زمن زمن السناتر وال... والاختلاط حتى في اولى ثانوي وثانيه ثانوي في زمن لما تقلب البنت الصغيره حالات صاحبتها تلاقي صاحبتها مائلات مميلات محتاجين نقول لها صاحبي اخواتك صاحبتك اختك صاحبتك بنت اختك صاحبتك امك بجد احنا في زمن الهجرة اهجروا ما نهى الله عنه ولما نقول ان البنات مع بعض كتير منهم بيبقوا مائلات مميلات محتاجين نقول لكل المدرسين اتقوا الله في الاختلاط بين الاولاد والبنات ارحموهم ما تخليهمش يميلوا بعض على الذنوب والسيئات عايزين ناخد الأسوة الكبيرة في أمنا الغالية أم فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي الله يكرمها يا رب أمنا الفاضلة بلغها أن الشيخ قرر يعمل م- سنة المقابر الشرعية اللحود بدل المقابر اللي احنا بنتد- بنتدفن فيها دي الغرف عايزين يعملوا السنة فحبت هذه السنه وباعت من أرضها وعمل وشاركت في آه، قبور على السنة فإذا كان الذي يستر مسلما يستره الله في الدنيا والآخرة فكيف بمن يستر مسلما إلى يوم القيامة شوف العمل الكبير الفاضل ما قالتش أخلي معايا القرشين دول علشان لو في عملية ولا حاجة ولو كانت قالت كده ما كانش حرام بس هي سمعت بص بقى كانت كانت الله يرحمها ويحسن إليها مصرة على حديث سمعته سمعت حديث ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان يقول أحدهما الله أعطي- اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا فخدت قرار الصدقة اليومية خدت قرار أنها هتتصدق كل يوم فكانت ترسم مع أولادها الصدقة كل يوم فلما شق على أولادها ابتكروا فكرة إن إحنا هنحط لك حصالة في البيت أنت تحطي فيها كل يوم وإحنا لما ظروفنا تسمح هنخرج الصدقة فجعل الله لها هذا المخرج وواظبت على هذه الصدقة حتى لقيت الله عز وجل وتتوالى الأخبار عن أم فاضلة أقول لحضراتكم طال بها العمر وخيركم من طال عمره وحسن عمله حتى اقتربت من المئة عام وهي مواظبة على قيام الليل 11 ركعة وصلاة الضحى ثمان ركعات مم. ها يا أبو الشباب أخبار ركبك إيه؟ ها يا ست الكل أخبار القطنية والعنقية إيه؟ عظمنا مش هيخف إلا بالركعات صلوا عشان ربنا يشفيكم صلي يا ست الكل عشان ربنا يرضيكي ويشفيكي واللي مش قادر يصلي وهو واقف يصلي وهو قاعد ولكن نواظب على 8 ركعات ضحى من النهارده ما ينفعش نسمع الموضوع ده وما نمشيش عليه خلاص من النهارده اعتبر صلاة الضحى في حياتك كده عاملة زي الفريضة سيدنا الإمام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول ولا حد لأكثرها صلاة الضحى مشروعة في هذا الزمن في هذا الوقت الوقت اسمه وقت الضحى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وصلاها أربعة وصلاها ستة وصلاها ثمانية وصلاها عشرة وصلاها 12 صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويجوز نصليها أكتر من كده لأنها صلاة تصلى في هذا الوقت من بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا إلى قبل صلاة الظهر بربع ساعة تقريبا الوقت ده صلي فيه كتير على الأقل 8 ركعات والحديث ثابت في فضل ركعتين من هذه الركعات وفي فضل أربعة أيضا فقال عليه الصلاة والسلام ركعات الضحى تكفيك من كل ذلك اللي هو ال 360 مفصلا للجسم شفت مفاصلك عايزة صلاة الضحى تصلي ركعتين الضحى الخشونة تروح تصلي أربعة قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يا ابن آدم تعج- أتعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفيك آخره صلي أربع ركعات أول النهار ربنا يكفيك الليل كله والمساء كله، يكفيك النهار كله لحد ما تمسيه صلي أربع ركعات أول النهار عشان يع- ربنا يعدي اليوم ده على خير صلي ثمانية بهذه النية كذلك كذلك من قصصها عليها رحمة الله أنها سمعت قصة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سمعت من راجل آه، سمعت من داعية قصة رجل فني تكييفات سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن آه، قول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له يا رسول الله أجعل كل صلاتي لك قال عليه الصلاة والسلام إذا يغفر ذنبك وتكفى ما أهمك فقالت فقال هذا الرجل إذا سأصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم 500 مرة الرجل قرر أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم 500 مرة وكان هو فني تكييفات وبيعاني من قلة الشغل وبيعاني إن مفيش شغل فبقدر الله فوجئ بحد بيتصل بيه يقول له انت فلان فلاني قال له ايوه انا فلان فلاني طيب تعالى امتحن علشان عايزين ناخدك نوديك آه تشتغل في السعوديه في التكييفات قال له انا قال له اه قال له مش انت بتاع تكييفات قال له ايوه انا بتاع تكييفات قال له طب تعالى امتحن راح امتحن ونجح في الامتحان وقرروا يودوه على الطايف وهو قاعد مذهول ايه الناس اللي اتصلوا بيها عشان الشغل ده فالراجل صاحب الشغل قال له ايه مالك في ايه قال له معلش انا بس عايز اسال سؤال الناس اللي بيمتحنوا معايا دول كلهم واقفين في الطوابير علشان الاعلانات لكن انا ما حدش اداني اعلانات ولا حد قال لي تعالى انت جبت نمرتي منين قال لي انا دخلت عند واحد صاحبي كان التكييف بتاعه بايظ دخلت عنده آه، في مره لقيت التكييف كويس جدا قلت له مين اللي صلح لك التكييف ده قال له ده ولد صنايعي شاطر جدا قلت له معاك تليفون وقال لي لا معيش تليفون وقفت ادور على ع- على التكييف من هنا ومن هنا لحد ما لقيتك لازق ورقه فيها رقم تليفونك فاتصلت بيك قال له تصدق ان مش الورقه اللي جابتني اللي جابني ليك ان انا كل يوم بصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام 500 مره قال له بقى هي الحكايه كده اللي جابك هنا الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام طيب أنا مش حوديك الطايف أنا حوديك المدينة المنورة تروح تشتغل في التكييفات هناك ليل نهار وقاعد تصلي بقى عند حبيبك عليه الصلاة والسلام اللي جابتك الصلاة عليه اقعد جنبه اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا فرحت أم الشيخ زي ما انتوا فرحتوا كده بالقصة وقالت طب خلاص بسيطة نصلي على النبي كل يوم 500 مرة بالله عليك امسك الستوب واتش زي ما عملناها قبل كده و- وعد لنفسك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 500 مرة هتاخد قد ايه والله هتاخد خمس دقايق اللهم صل وسلم على النبي واله اللهم صل وسلم على النبي واله اللهم صل وسلم على النبي واله اللهم صل وسلم على النبي واله مش دول اربع ثواني هم اربع ثواني صلينا على النبي اربع مرات يبقى في الدقيقه هتقدر تجيب 60 مره دقيقه ونص جبت ال 100 مره سبع دقائق خلصنا ال ال 500 صلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ولما استحلتها ايام والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه بيقول اذا اراد الله بعبد خيرا عسله عسله في رواية في إسنادها مقال آه، يقبضه قالوا يا رسول الله استنى الرواية الصحيحة الأول قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيرا عسله قال يا رسول الله وما عسله لسه الحديث صحيح لحد دلوقتي أهو قالوا يا رسول الله وما عسله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه حلو الكلام في رواية جميلة قوي جميلة في المعنى ولكن اسنادها في مقال تحتمل الضعف أنه عليه الصلاة والسلام قال يوفقه لعمل صالح سنة قبل موته بسنة ثم يقبضه عليه علشان تبقى من أهله من أهل العمل ده عشان تداوم عليه وتتمسك بيه لما أمنا الفاضلة تمسكت بالصلاة على النبي الأيام الكتيرة دي قالت طيب ما نزود شوية قعدت تزود تزود تزود لحد ما ختم عمرها بأنها بتصلي على النبي 500 مرة كل صلاة يلا يا ماما يلا يا ماما مضيع عمرك يلا يا سيدي الكل مضيع عمرك في ايه طوح التليفون ده جاب لنا الفقر صلي على سيدنا النبي شويه صلي على الرسول عليه الصلاه والسلام شويه 500 مره كل صلاه وش يكونوا سمعت مره من من احد العلماء قول النبي عليه الصلاه والسلام من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه قالت معقول بكل مؤمن ومؤمنه معقول بعدد كل المسلمين ده كتير قوي خلاص نستغفر للمؤمنين والمؤمنات فصارت كل ما حد يقولها ادعي لي يا امي تقول له ربنا يرضى عنك وعن المسلمين والمسلمات استغفري لي يا امي ربنا يغفر لك وللمسلمين والمسلمات تدعي لنفسها تقول رب اغفر لي وللمسلمين والمسلمات ليه عشان الحسنات كتير عشان الاجر الكبير عشان الخير الوافر هم دول المهاجرين بحق عايزين نبقى مع الناس ومش معاهم عايزين اجسامنا تبقى مع الناس وقلوبنا تبقى مش معاهم قال ابن القيم عليه رحمه الله في كتاب زاد المهاجر الى الله وهي هجرة تتضمن من والى يا جماعه الهجره دي حقيقيه هاجر بقى هاجر وهي هجرة تتضمن من والى فيها فيهاجر بقلبه من محبة غير الله الى محبته ومن عبودية غيره إلى عبوديته ومن خوف غيره ورجاء إلى خوف الله ورجائه ومن سؤال غيره ودعاء غيره إلى سؤال الله ودعاء الله ومن الذل والاستكانة إلى غير الله إلى الذل لله والاستكانة إلى الله عز وجل وهذا هو التوحيد المطلوب من العبد الفرار من الله إليه وتحت من وإلى سر عظيم وتحت من وإلى في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها فهو متضمن لتوحيد الإلهية الذي هو رسالة كل النبيين عليهم الصلاة والسلام يبقى الهجرة هي الدين كله يبقى أنت لازم تبقى مهاجر لأن الهجرة هي لا إله إلا الله أن تهجر ما نهى الله عنه ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الذكية اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العالية ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله الحقيقة أنا كان نفسي أقعد معاكم وقت أطول من كده لكن تعالوا نكمل دلوقتي على بث مباشر على صفحتي الرسمية على الفيسبوك نقعد مع بعض شوية نتكلم من مقتضى الهجرة دي الغربة غربة الدين وأهله وألقاكم على هذه الشاشة بمشيئة الله في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مضى الوقت